بمشيئة الله عز وجل هو درسنا السابع عشر في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وقد أسعدني كثيرا أن هذه الدروس قد لاقت قبولا عند إخوتي وأحبائي وأخواتي في كل مكان في مصر وخارج مصر وبفضل الله عز وجل يعني فيما يصلني من رسائل او من مناقشات فرأيت ان فيها فائدة كبيرة اللهم اجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قبل بداية هذه الجلسة الطيبة لابد ان نرفع اكف الضراعة الى مولانا العلي القدير ان ينصر اخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك وان ينصر اخواننا في الصومال وان يكرمهم كرما عزيزا من عنده وان يفتح لهم ابواب السماوات والارض برزق من عنده انه هو الرزاق ذو القوة المتين والا يجعل رب العباد للكافرين على المؤمنين سبيلا وان ينصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا طالبا الا نجحته ولا صبرا ضيقا الا شرحته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته كما نسالك يا مولانا ان تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وان تبارك في ابنائنا وزوجاتنا وذرياتنا وان تجعلهم لنا قرة اعين يا رب العالمين اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن ابعد عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن ابعد عن زوجاتنا وبيوتنا شياطين الانس والجن اللهم ارحنا من شياطين الانس في مجتمعاتنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين امين امين والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أبعد. حديث اليوم ان شاء الله في رب العالمين حديث ان شاء الله كلنا يحفظه وهو من الاحاديث الشهيره التي قال الامام ابن حجر في بدايه كتابه انها من الاحاديث الاربعه التي يقوم عليها الدين يعني في اربع احاديث او اربعه احاديث اختارها الامام ابن حجر رضي الله عنه وارضاه وجعلها ركائز او اعمده يقوم عليها الدين وهذه الاحاديث كما وضحنا من قبل إيه انما الاعمال بالنيات ده اول حديث الحلال بين والحرام بين الحديث الثاني إيه الحديث الثالث من حسن اسلام المرء تركه إيه ما لا يعنيه الحديث الرابع اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه وفي خلاف اخر بين بعض العلماء هل هو ده ولا غيره المهم دي من اهم الاحاديث التي يركز عليها الامام ابن حجر رضي الله عنه النهارده ان شاء الله احد هذه الاحاديث الاربعه التي رواها الامام البخاري رضي الله عنه عن النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهم وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه أو رواية فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت أو إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدقت يا سيدي يا رسول الله طبعا كلنا مفيش حد مش حافظ الحديث ده لكن مفيش حد في مصر بيعمل بالحديث ده والا ما كانش الحاله اللي احنا شايفينها طيب الحلال بين والحرام بين بس الحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك والحلال اللي في دماغك والحرام اللي في دماغك ده ما ينفعش احنا عايزين نشوف الحلال الذي احله الله ورسوله ونتكلم عن الحرام الذي حرمه الله ورسوله اما الحلال اللي في دماغك انت يعني مشكوك في امره والحرام اللي في دماغك انت برضه نفس القضيه لاننا لا نشرع من ذات انفسنا او من ذوات انفسنا لابد ان التشريع من الله عز وجل عشان ادخل على الحديث عن الحلال والحرام لازم نتناقش مع بعض في اثنتي عشرة نقطة قبل ما اخش على الحديث ده في مقدمة خطيرة له 12 نقطة في مسألة الحلال والحرام قضايا عامة قبل ما اخش على الموضوع طبعا قد تطول المقدمة انا ما يهمنيش المقدمة تطول تقصر هي من جنس وطول بالموضوع المهم ان احنا نطلع من درس العلم واحنا عارفين ايه هو الحلال وايه هو الحرام وايه هي المشتبهات مسألة خطيرة لأن قلت من قبل إن في الدنيا طريقان حلال أو حرام يا حلال يا حرام وفي الآخرة مكانان إما جنة وإما نار الحلال يودي على فين؟ على الجنة إن شاء الله اللهم اجعلنا من أهلها يا رب والحرام يودي على النار طب والمشتبهات في الشيخ تميل إلى الحرام ليه؟ لأن ال- ال- ال- الرسول حذرنا ألا يعلمها كثير من الناس الأمور المشتبهة دي مش كلنا نعرفها لأن مش كلنا أهل علم كلنا ما قرأناش الفقه المقارن مش كلنا حافظين القرآن مش كلنا عارفين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه مش كلنا ح- ح- عارفين اصول فقه يبقى اذا الرسول حريص علينا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اه حريص علينا قوي كان يعني عباره عن الانسان الاكثر حنانا علينا من ابائنا وامهاتنا لا احن علينا من رسول الله الا الله رب العالمين يعني بعد الله عز وجل احن انسان ومخلوق علينا سيدنا الحبيب المصطفى احنا قوي الحلال كله قال ايه ولسوف يعطيك ربك فترضى عيط بكى ما يبكيك يا محمد ده جبريل بيسأله قال لا أرضى ها وواحد من أمتي في النار شو هو يجيب لغاية مرضى واحد من من القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله في النار بما الرضا يقل عنه قال بشر محمدا ده الرحمن الرحيم ده قال لجبريل بشر محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا هو كان عايز يطمئن قال لجبريل كويس قال بشر محمدا ان كل من قال لا اله الا الله لن يخلد في النار لن يدخل النار لا لن ايه لن يخلد في النار يعني اللي بيقول لا اله الا الله ولكن مرتشي كذاب حرامي لص ها مرتكب لفواحش تفكير يدخل يقضي مدة عقوبته التي قضاها الله عليه يوم اثنين ثلاثة بس اليوم مش بأيامنا كما قلنا من قبل إن إيه يوما عند ربك بألف سنة ده في الدنيا في الآخرة خمسين ألف سنة اليوم عند ربنا في الآخرة بكام سنة؟ خمسين ألف فاللي هيقضي له أسبوع يبقى ثلث مليون سنة و17 يعني سبع أيام في خمسين ألف ب 350 ألف سنة من أيامنا دي مسألة مش يعني صعبة صعبة نتكلم النهارده عن الحلال والحرام فالحلال يوصل إلى الجنة والحرام يوصل إلى النار والعياذ بالله المشتبهات لو تعود أو المتشابهات لو تعود الإنسان عليها لسهل الحرام عنده ليه لان في النقط اللي هنناقشها مع بعض دلوقتي مع حضراتكم ان ما ادى الى الحرام فهو حرام مش الحرام بس هو اللي حرام لا واللي يؤدي للحرام يبقى حرام في مسألة الزنا ربنا ليه حرمنا عليكم الزنا قال ولا, ولا, ولا تقربوا الزنا طب إيه يعني لا تقربوا يعني ايه لا تقربوا يعني مقدماته تبقى حرام ولا مش حرام ايه مقدمات الزنا النظرة اللمسة الكلمة الناجمة الكلمات المائعة المسلسلات الهابطة الافلام الخليعة المجلة الرقيعة كل ده ايه مقدمات للفاحشة ربنا حرم ده كله يعني يصوروا بنت على على على صفحة المجلة ورجليها باينة وجسمها باين هي حرام عليها وحرام على ولي امرها وحرام على المصور وحرام على مدير التحرير ورئيس التحرير ورئيس مجلس الاداره والقائم على امر الصحافه وكل من يتولى الامر. كل دول يوم القيامه تعالى. انت رضيت بالديافه ها ليه؟ لانك رايت محارم الله تنتهك ولم تتحرك، بل انت الذي نشرت ها احببت ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. وبلغني شكاوى عديده من بعض من ابنائنا التلاميذ في اعدادي وثانوي اللي مش قادرين ماديا مش قادرين يجيبوا شرايط الافلام اياها ما عندهمش فيديوهات فبيجيبوا المجلات الرياضيه اللي بيصوروا فيها اللاعبات بالالوان وهم عاريات فعشان يعني الشباب او الاولاد دول اللي عدوا سن المراهقه يشبعوا غرائزهم في النظر فكل من تسبب في هذا لشبابنا وابنائنا نسال الله اما ان يهديه واما ان يريحنا منه. امين يا رب. امين رب العالمين يعني مش معقول هنفضل لغايه امتى؟ يا يهديه يا يهده بس وخلاص وانا شايف انه يهده الله اعلم بادي لان 50 سنه ومش انا طب عليه يعني بعد ما شاب شعره يبغي عندي الادب شعره شاب هعلمنا النهارده هو اصلا في مستنقع الرذيله من 50 سنه الرذيله من دلوقتي ثاني ازاي؟ كيف؟ ها؟ هل يرضى بابنته؟ يقول لك الرقص الايقاعي او السباحه التوقيعيه يعني المصيبه بقت في البر ها بقت في الميه الله ايه يا اخوانا قاعد يقول لك بيجيبوا عيال او بنات يغطسوا بالميه ويطلعوا رجليهم ويرقصوا والناس تقعد تتفرج تقول ده شوف الفن فن فالمهم تعال للحلال والحرام اتوحدوه عارف انتوا وحشتوني بقى من الجمعه فقلنا انكم فيكم شمال. نقطة ان شاء الله للنقاش وللتوضيح ان الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامة وان الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامة ما يتغيرش ما يجيش زمن الحلال كانت كان حلال سنة 50 وحرام سنة 90 ومش حرام يبقى سنة 60 ها يصير حلالا سنة 92 الحلال منذ أن نزل القرآن على قلب الحبيب المصطفى يفضل حلال إلى أن تقوم الساعة والحرام يظل حراما منذ أن نزل القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة الحلال لا يتغير ولا انت تقول الدنيا اتغيرت انت اللي اتغيرت الدنيا ما اتغيرتش ليه؟ ليه الدنيا ما اتغيرتش؟ لان الدنيا عباره عن ايام ها؟ ايام النهارده الاثنين ان شاء الله بكره باذن الله الثلاث امبارح الامس كان الحد من قبل يومين كان الجمعه وهكذا الايام كان هي يبقى الجمعه للجمعه سبع ايام معروفه وبعدين الشمس تشرق الصبح ها وتغيب ايه؟ المغرب زي من ساعه ما خلق السماوات والارض وبعدين وبعدين في السنة في 12 شهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ما اتغيرتش المسألة يبقى اليوم زي ما هو الساعات زي ما هي الأوقات زي ما هي الشمس زي ما هي القمر يطلع بالليل زي ما هو قدرناه منازل آه لتعلموا عدد السنين والحساب كل المسألة دي سبحان الله الشهور عند الله 12 شهر يبقى الدنيا ما اتغيرتش امال ايه اللي اتغير؟ يقول لك الله دي الدنيا ما هيش دنيا لا الدنيا كما هي لا، الدنيا لله في الكون ماشيه زي ما هي طب لم تتغير ما الذي تغير؟ الذي تغير هو بعد الناس عن الكتاب والسنه او قرب الناس من الكتاب والسنه بس يعني تقدر توزن الناس والمجتمعات بايه؟ بقربها من الكتاب والسنه او بعدها عن الكتاب والسنه اذا اقترب الناس من الكتاب والسنه يبقى اقتربوا من الحلال كلما ازددت اقترابا من الكتاب والسنه كلما اقتربت من الحلال كلما ابتعدت عن الكتاب والسنه كلما ابتعدت عن الحلال واقتربت من الايه؟ من الحرام. يبقى الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه لا يتغير، الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامة، لا يتغير. ما يجيش واحد يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله بالنقطه الثانيه فمن احل ما حرم الله او أح... من- او حرم ما احل الله فهو مشرك بالله عز وجل ليه لانه بيصور نفسه اله مع الله بيتألى على الله عز وجل يصور نفسه إلها مع الله ليه؟ لأن الذي يملك الحل والتحريم التحليل والتحريم من؟ الله الله بس لا أحد يملك الحل والتحليل والتحريم إلا الله رب العالمين بس هو اللي يملك يقول هذا حلال وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لنا بالتفصيل حرم عليهم كذا وكذا وكذا وكذا واضحه الامور ما فيهاش نقاش فجيت واحد يزود او ينقص من زاد او نقص فقد اشرك بالله وجاء في الدين ما ليس منه يبقى الحلال ثابت ويظل حلالا الى يوم القيامه ولذلك يؤلمني كثيرا كثير من الناقصات في عقولهن من الزوجات إذا قام الزوج وتزوج بأخرى طبعا بتبقى إيه الإعلام المصري من سنة 23 لغاية 93 أهو أدينا تقريبا كام سنة؟ 70 سنة بيصور مسألة الزواج بأخرى ثالثة الأساسي اللي هي يعني ثالثة الأساسي يعني إيه؟ العرب لما يعني يقول على كارثة ملهاش حل يسمي- يسميها إيه؟ ثالثة الأساسي يعني مصيبة ملهاش حل ومن ست تقول لي بقى انا كان عندي انه ما يتجوزهاش ها وينازع وتعدي ويوم من الايام هيرجع لي ويرجع للعيال احسن من لو كان اتجوزها خلي بالك يبقى هي عايزه جوزها يعيش في ايه؟ حرام و- ورب ان يعيش في ايه؟ في الحلال يبقى اذا هذا هذه انسانه تحرم ما احل الله وتحل ما حرم الله يبقى ده شرك بالله شرك بالله شرك بالله خبر ابيض يا خبر طب في انواع ثانيه من الشرك اه والكفر كمان والعياذ بالله رب العالمين من رفض شيئا من الدين معلوم بالضروره يعني في امر في القران او السنه امر واضح ان مفيش الكلام ده خرج من المله ولذلك جمهور الفقهاء على ان تارك الصلاه مؤمن عاصي خلاص ولكن منكرها كفر يشذ عن هذا الامام احمد التارك الصلاه سواء منكر ها او متكافر او متعمد تركها في هذه الاحوال الثلاثه كافر ايضا يعني الامام احمد الله يرضى عليه قال اللي ما بيصليش سواء انكارا او عامدا ويعلم فرضيتها او متكاسلا يعتبر الامام احمد ان هذا انسان كافر واخذ بنص او بظاهر الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر ولذلك من سار على مذهب الامام احمد ها عندما يستفتى يقول له المفتي اللي هو بيفتي على مذهب الامام احمد ان زوجته التي تصلي وهو لا يصلي ان هنا عقد الزوجيه فاقد لانه لا يجوز لمسلمه ان تتزوج بكافر. كلام صعب. وكلام الامام احمد له حجه وله سند يعني ده مش جايب الكلام بيألفه. لا ما لا بيننا وبينكم الا اختلافا من درجات فقد كفر جمهور الفقهاء صرفوا الحديث عن عن الظاهر واخذوا ع- اخذوه على محمل الكنايه ليس كفرا يقلده في ال- العلماء قالوا كده الامام مالك الامام ابو حنيفه الامام الشافعي قال ليس كفرا يقلده في النار ولكنه كفرا يوجب العذاب في النار مده ثم يخرج بقوله لا اله الا الله شوف ال- شوف الخلاف بين العلماء هنا جه رحمه ازاي ها ولذلك ولذلك هم اخذوا من النصوص بما فتح الله على كل واحد منهم لا أخذ الحديث بيقول إيه؟ المرأة عورة يبقى الإمام أحمد كل جزء في المرأة عورة ولذلك يصير النقاب فرضا عند الإمام أحمد لأن الحديث عنده إيه؟ المرأة عورة خلاص جمهور الفقهاء على غير هذا اللي ياخد بالحديث عظيم واللي ياخد بالرأي ده عظيم ولكن يجب علينا أن نراعي مسألة الحلال والحرام فهذا هو ما أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هل الحلال درجات والحرام درجات؟ لا الحلال درجات بعضه أحل من بعض والحرام ممكن استطيع ان اقول انه دركات وبعضه اخبث من بعض اضرب مثال واحد بيشتغل في مصلحه حكوميه مرتبه بياخده نظير عمله من ضمن مرتبه جزء من المرتب بتاعه داخل فيه ضريبه الملاهي وضريبة صالة القمار في فنادق ال five star أو الخمس آه، سبع نجوم خلي بالك أنت ماشي والضرائب التي قد يكون فيها إجحاف بحقوق الممولين على ناس وفي ناس تانيين بيتهربوا كل العزيمة دي داخلة في جزء من مرتبك يبقى مرتبك حلال 100% ولا في حته؟ ها في حتتين ما شاء الله. طب اعمل ايه اي والله انا اسلم لنفسي اول ما اقبض مرتبي اطهر منه جزء له زكاة وله صدقة لكن واحد بيشتغل في فندق وشغلته تنظيم وتسهيل عملية تقديم الخمور للزبائن يبقى شكله ايه؟ ده حرام ونص صح ولا لا؟ واحد نص سرق ألف جنيه من واحد غني حرام ولا حلال؟ حرام لكن سرق الألف جنيه دي من يتيم ما حلفوش غيرهم يبقى درجته ايه؟ ها؟ زي الراجل اللي قال ايه؟ راح يحج ها؟ بمال ايه؟ قال بثمن خنزير ها مبروك على رأسه ها والعياذ بالله بعد أن سقاه خمرا أخذ ثمنه وراح يحج به والعياذ بالله فلما دخل عند الكعبة والعياذ بالله سرق من يحج ها وتلفظ بالسوء عند الحجر الأسود تخيل بقى ده حرام فحرام يعني تركيبه كلها يعني ايه ها واخ كريم كان لنا رحمه الله عليه كان راح زار اليابان فليه بيقول له سيدنا الشيخ اكلوني لحمه بق- بقري ما دقت حلاوه زي كده فبعد ما اكلها سال بيقول له اللحمه دي بتت- طعمها جميل قوي هي طعمها جميل ليه؟ على أصل البقره دي قبل ما نذبحها باسبوعين نسقيها بيره من نوع معين يا سلام خلي بالك انت رائع طب الراجل بقى بدا يسال يا خبر ابيض انا كسر البقره مبيره ليه طيب جات له شرب وذبحتوها ازاي؟ قال لا احنا ما بنذبحش احنا بنسحب بالكهرباء كمان يعني البقره شربوها اه خلي بالك انت ووضعوها على دماغها مرقوبه يعني او متربيه او نصيحه ولا- واللي ذبحها كرفت لم يسمى الله تركيبه ولا مش تركيبه؟ تركيبه يعني سبحان الله. فالحلال درجات بعضها احل من بعض قال فيه الحسن البصري ايه؟ قال انا عايز درهم حلال قالوا ليه؟ قال اشتري بيه رغيف احمصه يحمصه في الفرن وبعدين ادقه ادقه دق اسحقه يعني واضعه في حق علبه صغيره فمن مرض اخذ لحسة على طرف لسانه شفاه الله باذن الله قال بقى والحسن البصري يعلق بقى ولكن اين هذا الدرهم؟ ده الحسن سنة 36 هجرية 46 هجرية ها سنة 1400 واخد بالك انت وكام؟ ها؟ هو بيقول فين الدرهم الحلال ده؟ اجيبه منين عشان اجيب بيه الرغيف كده؟ ياه المسألة بالدرجة دي سبحان الله ولذلك ولذلك الحلال درجات بعضه اصفى وانقى من بعض ازاي يعني تعالى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جه مرة بالليل يتقلب في فراشه يجيله نوم مع انه كان بينام ايه؟ ساعة اثنين من الليل الا قليلا قليلا قوي يعني جل الليل كان يقوم لله رب العالمين السيدة عائشة لاحظت الموضوع ما لك يا رسول الله أراك الليلة قلقا أو أرقا دع أنت قبل صلاة الفجر بشوية قال يا عائشة أوقية من ذهب الصدقة أوقية من الذهب بتاع الصدقة اللي الناس جايباها عشان نطلعها لله باتت عندنا فلم يأتي لي النوم أسائل نفسي كيف تلقى ربك يا محمد وهذه الأوقية عندك خايف الرسول خايف صلى الله عليه وسلم طب انا لو لو لقيت الله هذا هذه الليل خلاص مضت الروح اروح فين من الله والامانه بتاعت الناس دي موجوده يا من تاكل الامانه ها الحلال درجات بعضها أقوى من بعض ولذلك سيدنا سهل بن عبد الله الله يرضى عليه فاكرين قصته في الحلال فوصل به تحرر دقة في الحلال أن كان عنده عرق شريان في إيده لو امتدت يده إلى شبهة لمضغ العرق أمجد الشبهة ولا حرام العرق إيه؟ اشتغل فالراجل يقول خلي بالك في مدفعيه هنا في كده في مصيبه هنا في لهو هنا في كارثه هنا في حرام هنا في شبهه هنا ياه ربنا يبقى مؤثر يمد ايده على حاجه ولا لا فكنت قصته اللطيفه قلت درهمين مراته قالت عايزين لحمه لا ليه الدرهمين اهو وكان يتحرر دقه قوي في الحلال خد الدرهمين وسكر على الله على على, على القصاب دول ايه؟ جبار انت تقول بس ما شاء الله يا ربي انا افاخر بكم بفضل الله اي حد الجبار جينا عم الاحمد بن قال له فضل طار الحته والذهب طبعا ايامها لا ورق ولا يحط لك ورق الراجل الجزار ها هي هو كيلو اللحمه والورقه كيلو ربع يطلع عليه فلوس في الاخر خد الراجل على ايده حداية ما لقيتش الا الغلبان ونزلت خطف حته اللحمه وفار خليت الحدايه وفار والحدايه بتسقط كتاتيب صح ولا لا؟ الطيب وكانت زوجته دي ايه؟ شركه يعني زي يا جماعه انت عارف مش هقول لك عليهم مين خلي بالك فالراجل خايف قال انا هدخل اعمل مشاكل ليه؟ زي المصريين يعني يقول لك انا اشتري ايه؟ اشتري دماغ يا سلام على عليك وانت بتشتري دماغ ده 40 سنه بتشتري دماغ بكام؟ الله يعين فعم ايه اطلع على المسجد اصلي الظهر والناس تتلمع عليا عقبال ده يسالني سؤال وده يسالني سؤال يكون العصر ده ان شاء الله نصلي العصر سؤال انت مثلا يكون المغرب المهم يكون الايه؟ الروح خرجت جلس بالمسجد حتى صلاة العشاء وكان هو له إشارة وعلامة امرأته لما تكون عنه راضية وتقول لها السلام عليكم تقول له عليك السلام ورحمة الله يقول الحمد لله دي راضية رجل السلام عليكم تقول له عليكم يعرف ان الحكاية مش في صف يلم الصوت ويلوم ده قعد اقول لك يا تابع التغيير رضي الله عنه لان الثالث عنده كان خاله حاتم الاصم اللي ربنا يعني حضرتك شوف شوف شوف الخال يا خال المهم فسبحان الله السلام عليكم هو متوقع ايه؟ وعليكم بس يقول وعليكم السلام ورحمه الله لقد تاخرت ايه ده ده ده, ده الان عليا كمان ايه ده ده خير ف بس اذا رايت انياب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم يعني اه اما انت بقى كده الروايه ما تقولش خلاص بقى انت كان فيها ابو علي كده المهم بنصحك انت حريص عليك فكرة طبعا بالنسبه للستات انا بتكلم عليهم اللي حاضرين دلوقتي لا الستات التانيين اه اللي بتنجنوك المهم عليك وسام فقد تاخر فقعد شيخ ساكت مستني ايه السطر الثاني ما السطر الاول ده ما بينش حد حكمه ألا تريد طعاما على البحر من أين؟ ما احنا ما ما أصل الأكل منين؟ ما هو غنمك الروح واحدة واقفة علينا من النت بعد أن خرج إذا بحدأة وغراب يتصارعان فوق بيتنا فتسقط منهم قطعة لحم تساوي درهمين. سيدنا سهل راح كاتب ألا يا رب المال الحلال أكرمتني أرسلت لي خادما ليحمله عني أنت بعرفت كمان شوال من سريانته هيشيل بلوكي الست دي توفاها الله ربنا أكرمه بست صالحة بقى فحدثت له ضائقة مالية قلت مش لاقيين ناكل ولا قال لها طيب آه. عندنا ايه؟ احنا عندنا اصحاب هي حته السجاده والكوز اللي بيشرب بيه والقربه بتاعت اللبن ولا قال لها طلعها ده كله لله ده احنا بنقول لك عندنا ضائقه قال ما كانت ما لحقتش المصريات والمصريين اللي بيعوزوا البيت يحرم عربان لا ما لحقتش الحته دي الحمد لله قالت خلاص بقى قال انا هبقى على الصلاه ان شاء الله واللي في البيت طلعوه لله حق رجع ليها ايه مبسوطة ومستريحة مالك اذا انت خرجت مننا وانا طلعت اللي عندنا لله جيت واحد جار لنا غني جاب سؤال قمح هدية قال لها انت طلعت كل اللي عندنا قالت اه كله كله قالت ايوه بس يعني حاجات الراحة قلت ربما تنفعنا في في الطحين قال والله لو اخرجتها لله لارسل لنا بدل القمح دقيقا ولكنك حدثت ما تتعبون به فارسل الله اليك ما تتعبون به يا سلام والجاريه بتاعته شغاله الخدامه قال لها ده احد من الله قال لها بنت فيه مش في دول عندك قالت له في 10 دولار اهو قالت له راحت البنت مديها الدور للايه؟ للسائق شو خبط الباب مفيش واحد يقول لهم تعب البيت تعال البيت عد عد عد 90 بيضة قال له تعال انت تعال انت اخرجت كل البيت قالت له يعني هم الحقيقة تسعة وقلت احدث واحدة ليا قال غبنتينا ظلمتينا غبنتينا في عشر بيضات شوف خسرتينا قد ايه خسرتينا قد ايه شو خسارة شوف الناس عندها ثقة في الله الكافي لا تقولوا مين الكلام ده بقى ها انا اقوله لمين ها ها لكل من كان له قلب او القى السمع وهو انا بقول الكلام ده لحبايبي واخواني في الله واخواتي في الله الكلام ده بيرقق القلوب وبيقوي العقيده وبيقوي الناس بالله ويخلي الانسان كده سبحان الله مع طاعه حتى وان لم يجد فبالكلمه الطيبه فبالتبسم فبإصلاح البيت فبجهل الخير أن يقول سبحان الله العظيم يعني كما قال الإمام الحسن رضي الله عنه كن مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر شوف شوف شوف كلام الحج كونوا مع الناس الايه؟ كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر تقول لك على على اعدائي لا سبحان الله فالحلال درجات بعضه اكفى من بعض والحرام درجات بعضه والعياذ بالله اخبث من بعض وما ادى الى الحرام فهو حرام والحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه الحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه كل ده ايه؟ نقاط بنتكلم فيها ايه؟ ثم الذي يملك امر الحل والحرمه هو الله رب العالمين هو اللي يقول حلال هو اللي يقول في كتابه يعني وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم فرائض فرض علينا فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تتعدوها وحرم عليكم أمورا فلا ترتكبوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانا فلا تسألوا عنها انا هقف عند الحته دي بقى اريح شويه الجزئيه الاخيره يعني ربنا امر بفرائض رغم ايه؟ نقومها الصلوا وقوموا وحجوا امر بالمعروف ونهى عن المنكر وحد حدود الحاج ما تعدلش ما تعدلش ما تعدلش حاضر يا رب ونهى عن نوايا نتوقف عندها حاضر يا رب وسكت عن اشياء غير نسيان في روايه الامام مسلم عليه فقرأ عليه الصلاه والسلام وما كان ربك نسية نسية في كتاب الله يقول ربي ولا ينسى ربنا ما ينساش العبد لا ينسى بس وسكت عن اشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن شغل لكم يعني إيه؟ تلاقي واحد من أسوأ الناس عند الله من ظل يسأل عن شيء حتى حرم على الناس يفضل ينقص ينقص وينخرب ينقص وينخرب الناس ما يطلع الحكم بالتحريم خلاص في حاجات ربنا سكت عنها انت بس طبقت الاوامر وسكت عن النوى بقى يسال بقى سيدنا الخير نعم الخل حلال ولا حرام؟ ازاي يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم التجاه الخل ودخل على علي فوجده يغمس اللقمة في الزيت ثم في الخل يقول له يا علي طعامان في طعام واحد إدامان في طعام واحد إنك لمسرف يا ابن أبي طالب يا هو ها آه. آه. أنت مسرف يا علي واحد يقول الله يعني ما لا انت انت حر لكن ربي علي جزمته وربيبه وحبيبه فرحه ها ليه؟ لأنه قال صاحب إيه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح لأن تدعى ولدتك أغنياء خير لك من أن تدعه فقراء تقوم الحج يبقى عارف ده قال له عبد الرحمن ده اللهم بارك له في صفقة يمينه ها قال له عثمان من يشتري بئر معونة ها أو من يشتري بئر رومة ومن يجهز بئر الأسرة ولو بئر في الجنة عثمان اشترى يبقى ده دي في نقطة يجي علي وأسامة يقول له كلام غير كده ايه يا أسامة ده؟ قال والله يا رسول الله دي عقبة الباب بتاع بيتنا من كتر الزوار اتضرب طب نبنيها بنعيد بنائها قال يا أسامة إن الأمر أعجل من ذلك مفيش وقت يا أسامة ده بيربي أسامة الحب ابن الحب طريقة ما هذا يا أسامة؟ قال له فصيل جمل صغير يعني معروف اشتريته لشهرين على على على اسبوعين اسم الشهر ده واسم الشهر اللي بعده ان شاء الله قال الا تعجبون من اسامه ان اسامه لطويل الامل الله يجب ان عمر بن عبد العزيز ادخل عليه عوافه بالعيش بل بنات امير المؤمنين بنات امير المؤمنين بنات المسلمين يلبسون الجديد في العيد ونحن لا نلبس الا الممزق والقديم والبهيم من الثياب
بس المنظر كثر الغنى بنات امير المؤمنين راحوا وبنات امير المؤمنين جم واحنا بنلعب مع هذه قلوبنا متقطعه
هذا طيب رق قلب عمر بن عبد العزيز على بناته سبع بنات يا مزاحم مزاحم ده حبيبه سكرتيره الخاص أتعطيني راتبا لشهر ممكن آخد فرصة ممكن أستبدل المعاش شهر شهر واحد مزاحم مش زي المزاحمين بتوع يا باشا أنا مفتاح معاك أنا باشا ده كلام إيه شهر إيه؟ يقعد 10 سنين يا بيت ابونا قال له، لا مزاحم بقى قال له يا امير المؤمنين وهل تضمن ان تعيش الى شهر ده مزاحمة تلك شيخ لا يدينا قال له ايه تضمن فسيد عمر ما ردش عليه هرد ليه خلاص على بناته بقى أتصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة أم تتمتعن ويدخل أبوكن النار يا سلام على الصالحات والصالحين لو بنات واحد انت تعرفه لقد لا بتدخل الجنة روحي احنا بقول لك عايزين في الشام انت خلينا انا في الجنة والنار آه والله لكن البنات عمر بن عبد العزيز سرارة بن الخطاب اللي جدته ضيعت اللبن يا سلام يا سلام. شوف اهو اهو الحلال برضه لسه ثاني والله شوف الحلال جاي غصب عنه عننا قدامنا اهو سبحان الله. الحلال برضه لان هو ماشي بالليل الكلام ده بنقوله برضه في العالم لان في ناس بت- بتبقى جديده وفي بنات برضه بتسمع قناه في استراليا وامريكا وباريس وكل ال- الحمد لله رب العالمين بيسمعوا وبيطلعوا سبحان الله كان هو ماشي بالليل سمع الست تقول لبنتها يا هل انا يا- هل غسلت اللبن؟ قالت لها ايوه غسلناه يا غسلت اللبن كما كلام او حد بس اللبن بميه مش نظيف لا يعني بميه نظيف المهم اصل انا قلت انا بس كان من رحمته هنا ربنا يكرمه يبقى الميه نظيف او الخروف اللي هحط بيه ولا بتاع ال- مع ما احنا السيطره فاهمين يعني عارفين ال- ال- العمليه بتحصل ازاي بالظبط يعني انا ممكن نقول لك ازاي تغش بس انت ازاي هتغش؟ ها احنا نقول لك ازاي تكتشف انت عارف بعد ما خلص كلية في الشيخ تفاجئ احنا مش في حصة البان لا احنا في حصة آه، البخاري آه. المهم والعلم رحم بين اهله هل غششت يا هو غشيت اللبن اخبط عليها بس يا انا الله انا سمعت من غشنا فليس منا خلاص يا امير المؤمنين استرجعت او مش هنغش اللبن تاني كان هم عدي سمعت يا بنيتي هل غششت اللبن؟ لا وما ألم تعاهدي أمير المؤمنين أتهل ورانا أمير المؤمنين إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا راح لنا هو مخ- مخبط على الباب راح طلع له السجن أمير المؤمنين السلام عليكم السلام يا أمة الله أغسلت اللبن؟ لا والله يا أمير المؤمنين راح بنتها طلع لها بقى باليمين قد حنست وللبن قد غششت وعلى امير المؤمنين قد كذبت فاين تذهبين من رب العالمين مين دي دي بنتي الطيب راح راجع البيت عمل اجتماع عائلي المهم يتزوج بنت بقعة اللبن كله حط وشه في الارض ايه ده ابن امير المؤمنين جوز بنت تحت اللبن ما الكفاءة والكفاءة والكفاءة الله صفر هو بقى عنيف في الحق كفلتكم امكم انما تزوجها واحد منكم لتزوجتها انا عسى ان يخرج الله من صلبها صالحا او صالحين عاصم قال انا انا اتجوز تعالى يا عاصم اتجوزت اتجوزها عاصم انجبت ليلى ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان ها انجبت ليلى من عبد العزيز بن مروان عمر بن عبد العزيز شوف الحكايه ده وقع لها جد عمر بن عبد العزيز رب سيدنا عمر بن الخطاب ويلاقي ابن ضخمه كده وشكلها حلو قال له مالها يا بيه؟ قال له ابن عبد الله بن عمر اللي هو مين يعني؟ ابنه الجمهور بيت المال سيدنا عبد الله جري قال يا امير المؤمنين ايه له ابني؟ قال لا يتركها الناس ترعى ويقولون ابن ابن امير المؤمنين ها ها هيطمئن دخل الصغير بتاع واحد اه تروح واكله اوعى تسكت ده ابن امير المؤمنين لا لا لا لا ده انا عكرت من شغل ده بيت المال اولى خبر ابيض الله الله الله لما فاتح حلال وحرام خبر الله ده مش كده وبس مش كده وبس هتحضروه هيبقى الله ده احنا رحنا بس ها ده الح- ده ده المصري ها يعني يعني مزاجه ازاي يقع منكم تاني ده كان الحكومة تسرقنا طب الحكومة تسرقك وانت تسرقها برضه ده انت حرامي برضه ها ولا تاخذ من خانك اللي يسرقك ما تسرقوش ولا تبقى نفسك زيه فين الخيرية وانت ركبت واستهلكت من الاتوبيس واستخدمت كهرباء خلي بالك المصري ما يبقاش ما يعرفش اي حاجه في علم الطبيعه علم الفيزياء ولا قانون المغناطيسيه ولا ما ما- ما لا يمكن ما دخلش مدارس لكن يعرف العداد ازاي بتاع القانون ما تعرفش او ما درستش لا مغناطيسيه ولا طبيعه ولا فيزياء ولا يدخل مدارس وقف العداد زي العداد اديله من سنه 60 واقف ده حرام برضه لانك حرام الكهرباء حرام صحيح طب سؤالي الكورة كهرباء او وضع كان ده ما يوضحش لك انك ايه ركب السلاسة انت بلاش التلفزيون قلل شوية منه يعني اتق الله اما حكاية بقى انك تشغل الكهرباء حرام تزوج في الاتوبيس حرام تزوج في القطر حرام كل ده حرام ما ينفع هذا حرام صعب الكلام ده لكن ما رأيك كده ما احنا شغلتنا كالأطباء لازم توقظ الناس من غفلتها فمسألة الحلال والحرام يجب أن ترتسم في ذهن العبد لأن النقطة التي تليها التحايل على أمر الحلال ليكون حراما إزاي يعني؟ سوف يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه موجود ولا مش موجود؟ يقول لك اقول لكم حاجه انتوا زعلانين ليه؟ انتوا الفائده بتاعت البنك بتسموها ربا؟ هو واحد كده كده قال للناس الفائده بتاعت البنك انتوا بتسموها ربا؟ ليه ده ليه؟ هنلغي كلمه الفائده دي احنا هنسميها عائد وتبقى حلال كده ها؟ ازاي يعني؟ طب خلاص انا رديت بقى- انا مثلا انا بقول لك عمر وقلت وانا قلت ورديت عليه قلت بقول ايه بقى؟ يبقى ممكن نجيب الخنازير ونقول دي بقره هو انا مش كده ما انا بقول لك يعني لا مش مش خنزير ده إيه اسمه بقول وان كان عضه كل ده ان كان الحكايه غير اسماء دي سهله فبتغيير الاسماء لا يصير الحلال حراما ولا الحرام حلالا مش ممكن مش ممكن تغيير الاسماء على ومؤمن ده بيسموا الم- الخمر الخمر مشروبات روحيه فلا يمكن ابدا ان يسمي مسلم يتقي الله الرقص والنزول فنا ولا الخلاعه ثقافه ولا الفكر المنحرف ال- والقصص الناجم لا تسمى ابدا آه، اثراء للحياه الفكريه كل دي يعني اشياء حرمها الله سبحانه ومن كرم الله علينا ان الله عز وجل جعل في الحلال ما يغني عن الحرام هات لي اي حاجه حرام يا ربنا حاطط لها البديل العرب كانوا يستقسموا بالازمان جيبوا ثلاث احجار خلاص يقوم على الشجر بس بشفة حمرة او قطعة والقدر الثاني لا قطعة والثالث اسمه فوق وده زي بتاعت القرعة بتاعت كفر العالم خد بالك انت رقميها كده واخد العرب مثلا رايح مشوار من جزيرة العرب للعراق او للشام لو طلعت له افعل يبقى ايه يروح لا تفعل ما يروح طلعت له ال- ال- البيضة اللي ما فيهاش حاجة يبتدي يراجع حساباته وكان عنده السانح والبارح اول ما يطلع من البيت يلاقي اول طير اول طير في سكته غراب هدهد حمامة عصفورة يهشه يزجره انفار الطير ده من اليمين للشمال ده اسمه سامح يروح المشوار انفار من الشمال لليمين اسمه البارح ما يروحش لو لقي غراب يقول لك لا ده غراب البين غراب الفراق يبقى المشوار ده مش كويس لو لقي هدهد يقول لا ده يهد الايه الحياه والعمر والايام مفيش داعي حاجات غريبه طب الكلام ده كله هسيب الايد في الاسلام قال اه صلاه الاستخاره يا ربنا كان خلينا بقى للتقسيم بالازلام وحطلنا ايه صلاه الاستخاره صلاه الاستخاره لازم تدخل عليها وانت لا يميل قلبك الى امر من الامرين يعني شفت بنت الحلال لابنك وعجبتك وعجبتك الاسره والبيت والمستوى يقول طب حلو قوي كده يلا بقى نستخير آه. ما ده بنت قلبك يعني وعينيك ومقتنع وميال وكله الاستخاره هتيجي تبع ال- تبع الهوى ها قاعد في اوضه قد كده لقيت شقه اربع مطارح ها وعجبتك وعلى الشارع والحته اللي بتاعت فيها ضلمه مش على الشارع لجوه على المنور حلوه قوي دي وفي امكانك ت- ت- تاخدها استخاره ايه؟ تعمل استخاره تلاقي نفسك قاعد في قصر وبتاع واسعه وزول. يا سلام شوف استخاره قالت يلا ها؟ نفس القضيه البنت بتستخير في العريس هي شافته وشافت عربيته وشافت حسابه في البنك ده والله هو ابن حلال ده انت اللي بنت حلال المهم نستخف مش معنى كده ان نعطل الاستخاره لا الكارثه الكبرى ان الناس مفكره ان لازم لما يعمل صلاه استخاره لازم يشوف رؤيه مين اللي قال لك الكلام ده؟ ايه علاقه الرؤيه بالاستخاره؟ الاستخاره قال الصحابه علمنا الرسول الاستخاره في كل شيء فاستخير الله وبعد ما يستخير الله يبقى الامر ميسر يتوكل على الله الامر معقد يبقى في جهل طب الاستخاره ما ينساكش شيء لا يمين ولا شمال اعمل ولا ما اعملش قال بعد ما تستخير مره واثنين وثلاثه ولاقي نفسك مش قادر تصل الى قرار ساعتها ليك ايه ان تعمل العقل وترجح العقل وهنا سوف يهديك الله الى الرشد خلاص طب واحد يقول ده انا مره عملت استخاره في امر الزواج وبعد ما اتجوزت ولقيت الاستخاره خير اتجوزت مراتي طلعت عينيا طب الاستخاره وضعها هنا ايه بقى؟ لا. هذا ابتلاء من الله عز وجل لك يبقى ربنا كان الاستقسام بالازلام وحط ايه؟ حط لك ايه؟ صلاه قال البديل الحلال اما انك تقرا الحرف الصبح وتقول مش عارف ايه سكتك مليانه بالورود وتروح تلاقي عربيه تخبطك تكسر لك رجلك مثلا في السكه ده حرام اولا ان تنظر في الحظ النقطه الثانيه ال ال ال ال ال بعض من المسلمات او المتمسلمات فاضيين في البيوت قاعدين يفتحوا كوتشينه ويقروا الفنجان هذا كله من فعله مصدقا بما فيه فقد كفر بما انزل على رسول الله وإن فعله وهو غير مصدق لن يتقبل له عملا أربعين يوما حاسب أو راجع حساباتك في المسألة دي طيب الله عز وجل مثلا حرم الربا جعل مكانه ايه التجارة البيع أحل الله البيع وحرم الربا يبقى فيه ايه دليل اهو حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن حط مكانها الايه الزواج شوف مفيش حرام حرم الخمر والبيرة والحشيش والهيروين والكوكايين والبيرين والفيروز ها ها والسجاير وحط مكانهم آلاف مؤلفة من الأنواع أنا عارف دلوقتي يا ولاد الله إيه اللي جاب سيرة البيرين والفيروز ثبت معمليا أن كان نسبة كحول بس أريحك أنا من الساعة بتاعت المصانع الجديدة المصريين دي لهم 7000 سنه مش دول حضاره 7000 سنه 7000 سنه عايشين من غير بريل يطلعوا البريل ياكل بريل يعني خلاص خلاص يعني انت شربت كل ما انت شارب من ال... يعني خلاص قبل البريل ما انت شارب من ما- ما ما- ليس عليك ان كنت تقدر تشرب من كعب ها يعني جت على البريل ثبت عم عمليه اللي فيها ها وبعدين الحمد لله يعني ها الله عز وجل يعني نقدر نعيش من غير آه، إيه؟ ها كده بتوع الاهرام يرفعوا علينا ما آه، قضيه بقى ده- ده بيس- بي- بي- بيسوه السمعه لا احنا احنا حلال واحنا احنا بنتكلم في ايه؟ الحلال والحرام الحلال ما احله الله في كتابه آه، الله. ما اسكر كثيره فقليله حرام والجعة خمر نص الحديث الجعة عصير الشعير المتخمر اللي هي البيرة وده كلام سيدنا رسول الله والكشك اللي فيه بيرة بائعها زي زي الخمر اللي بيبيع البيرة واللي بيشيلها واللي بتشيل له واللي بيبقى ثمنها واللي بيكتب ثمنها واللي بيصنعها واللي بيشتغل في المكان اللي هي فيه كلهم في الوزر سواء يبقى ربنا حرم ما خبث من الطعام والشراب الميتة الدم لحم الخنزير ما أهل لغير الله اللي هو ذبح عشان آه، عجل عشان السيد خلي بالك انت وذبح بطة عشان السيدة خلي بالك انت كل ما أهل لغير الله المنخنقة الموقوذة المتردية النصيحة ما أكل السبت ما ذبح على النقب كل ده ايه محرم عند الله عز وجل وبعدين الباقي كله حلال اي اكل بعد كده حلال زي خلي في الخل خلي مين ده انت خليتها خل خلي ايه خلاص طيب ايه كمان البدائل اللي عندنا حرم عليك الحرير والذهب بس يا راجل ولا تلبس بقى اللي انت عايزه تلبس كوف تلبس قطن تلبس كتان تلبس مش عارف ايه تلبس بوليستر تلبس صناعي تلبس طبيعي المهم بلاش الحرير وبلاش الذهب والبس اللي انت عايزه ها اذا المحرمات قله وكل امر على الحل والاباحه ما لم يجئ نص يحرم خلاص طيب ايه البدائل كمان ربنا عمل لنا بدائل في كل شيء سبحان الله عمل ازاي ربنا من فضله ورحمته ها سبحان الله حرم عبادة الأوثان الشرك دي وعبادة الأوثان دي مش السجود للصنم بس لا عبادة الزوجة وعبادة الولد وعبادة المال وعبادة الجاه وعبادة الكرسي وعبادة المنصب كل دي أنواع من العبادات ومن الشرك واعلم ان امر الدنيا لا يغني عن الاخره شيئا ابدا ابدا ولكن جعل عبادتك له وحده عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الاشياء من اجلك كلها فلا تتعب انا خلقتك عشان ايه الله يقول لك لكي توحدني وخلقت الاشياء كلها من اجلك لكي تكون في خدمتك فلا تتعب خلاص خلاص يبقى ارع نفسك من التدبير فقد دبر الله لك في الاسد طيب في ناس تحب تثير بلبله بين المسلمين بتحت بإثارة بعض المسائل في مسألة الحلال والحرام. سؤال غيرنا اهو مهم برضه وسط الكلام. بيقولوا القبلة عندهم قبلة في المسجد زي القبلة دي فالراجل عايز يهدها بحجة ان دي بدعة وحرام الناس الإلف والعادة درجوا على أن يعملوا قبلة في المسجد ومن الواجب أن تكون القبلة مستوية وليست مجوفة القبلة تبقى بمستوى الحيط ما فيهاش تجويف دي السنة لكن نحن في مساجد قد لا نملكها يعني مش مش تحت إدارتنا في هيئات معينة وزارات معينة ناس معينين بنوا المسجد واخد بالك فاحنا ما نصطدمش بالناس في مسائل تثير بلبلة وصراعات بين الناس نحن في غنى عنها ممكن نسيبها دلوقتي لغاية ما الناس تتعلم الحلال والحرام وأصول الأمور وبعدين أعالي الأمور وتترك سفسفة يوم من الأيام هو اللي بيقول بقى ال- ال- اللي معترض ده هتلاقي نفس اللي بنى المسجد يجي يقول لا والله انا عايز اعيد بناء المسجد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. حيطان بيضة لا عليها ايات ولا زخرفة ولا نقوش لا تحمر ولا تصفر ولا تخضر اكن الناس من الحر ومن المطر كما قال عمر رضي الله عنه لمن اراد بناء المسجد انا عايزك لا تحمر ولا تخضر لا تحط لون احمر ولا لون اخضر انا عايز اربع حيطان مسحر بس لا تزخرفنها ثم لن تعمروها الا قليلا هتزخرفوا المساجد وبعدين ايه مش هتعمروها وقصدت لكم مرة كان عندي مؤتمر في جامعة الدول العربية ونزلونا مسجد تحت اللي راح عند من حضراتكم شاف اسمه مسجد الملوك والرؤساء حسيت واحد الله قلت له الله هو ده مش بيت ربنا؟ قال ايوه انا يعني امال ايه مسجد الملوك والرشاد ده؟ قال يعني عشان بيصلوا في ايام المؤتمرات وبتاع طيب. وايه الاكبر اللي في القبله ده؟ قالوا دي حالات مكتوبه في ميه الذهب وانا عايز اصلي لكم امام لا انا اصلي ماموم احسن اصلي بره جيت في طرقه كده وقت مصلي طبعا اكيد اللي موجودين اه يا عم الشيخ انت بتحبك حبتين لا لا، في حاجات بقى ما تقدرش انت تسكت وغلط السكوت والله يحاسبك اذا رايت منكرا وسكت عليه ولم توافق توضح في حدود استطاعتك مش هروح داخل بقى على مدرسه النور فرطها واجيب فاس واجيب سلام الاسد وفرط واروح مدغدغين البتاع واحنا بعد كده مفيش احنا لا الاسلام ما قالش كده الاسلام قال المؤمن كيس فطن المؤمن كيس فطن ناصح يعمل الحاله اللي تعود بال- على المسلمين بالفائده ولا تعود عليهم بالضرر صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام بقي في مساله الحلال والحرام نقطتين دول مهمين جدا النقطة الأولى سيدنا علي كان دايما يقول جملة إن شاء الله تحفظوها معايا اف للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب ومشتبهاتها عتاب الدنيا الحلال بتاعها في ايه؟ في حساب والحرام بتاعها عذاب والشبهات بتاعتها يا خبر ابيض يا خبر ابيض دي النقطه الاولى النقطه الأ- الاخيره قبل ما ندخل بقى في تفسير الحديث الله هو ده كله انت ما فسرتناش الحديث لا ما احنا بنتكلم كله على الحلال والحرام يعني هي نفس الحديث كده خلاص. ال- النقطه الثانيه الناس دايما تقول لك الضرورات تبيح المحظورات ويا سلام على السماعه اللي رفعت بقى المسلمين حاكم ايه الضرورات تبيح المحظورات دي سيب الواحد مالك المشكلة تعبني يا ربنا يشفيك يا رب واللي بتشربه ده دي بيرة ليه؟ ألف عليه بتكسر الكلى الدكتور اللي قال لك الكلام ده ما يفهمش في الطب أكيد معاه دبلوم صنايع مش معاه بكالوريوس الطب اوعى تقول دبلوم صنايع يزعلوا يعني مش تخصصه يعني قصدي مش تخصصه أحسن- لا هو انا آه، انا ما حدش يزعل مني انا يعني قصدي انا مش تخصصي اه انا بحب بتوع الصنايع يعني آه. فسبحان الله يعني مش ممكن طبيب يكون درس الطب ولا يعلم مضار البيرة على الكلى فإن ظن المريض أنها فعلا بتغفر الكلى مؤقتا لكن بعد كده بتعمل ترسيبات صعبة جدا وإخواننا الكيميين عارفين الكلام ده كله. يقول له طب أنت بتشرب بيرة ليه؟ أنت مش عارف إنها حرام؟ يقول لك يا شيخ الضرورات تبيح المحظورات. يا تستفيد يا عالم لا انا مش عايز عالم ولا حاجه خلاص. غير كده بالفتاكه هو الدين بالفتاكه اصحاب السباكه بالفتاكه والهندسه بالفتاكه والمحاماه بالفتاكه مع ان والله ما تنفع بالفتاكه حتى ال- اي فن من الفنون ما ينفعش بالفتاكه اللي عند المصريين كل حاجه فيها راجل مره الميكانيكي ربنا يكرمه جاتين فرامل للعربيه ابناء الاجانب المصنعين بتاعها حاطين عليه ورق كده معين مطبق كده عامل زي ورق الزبده يمنع الاحتكاك وال... وال... وال... والتراب اللي بيجي على السيل هو بقى يعني يعني يعني ع- يعني عقله اكبر من عقل الراجل اللي صنع الخرير اللي صنع ده ايه الكلام الفاضي ناس بتوع الاجانب تقول ابو خوفه وراح واخد البتاع يرميها يومين وليله الفرامل بت- بتضايقك آه، التوكيل يا اخوانا الله ليه البتاع مش عليها ورق قلت له لا ده الميكانيكي شالها ليه ما فيهاش فايده قال، طب ما شالش التيل كله ليه؟ الله طبعا بالفتاكه الفتاكه اشتغلت العربيه باظت خلي بالك انت لكن هو مش على الخط زي ما العلم قال له لكن انا دنيست فيها في كل حاجه سبحان الله فاتبررت والمحظورات اللي يستطيع ان يفتي فيها هم اهل العلم اللي عندهم قوانين الحلال والحرام اللي عنده اصول الفقه اللي عنده الفقه المقارن اللي يقدر يميز بين الغسل والسمين وبين الصالح والصالح فاتبررت بقى المحظورات دي مش بس. قالوا يا رسول الله هل نتداوى بالخمر؟ قال كلا الخمر داء وليس الدواء ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه عشان يرد على بتاع البيره ها قال له يعني ما كان ممكن الرسول يقول له اقدر الربط بين المحظورات لا يعني ايه الربط بين المحظورات ده آه. واحد مسافر وفرغ منه الزاد والماء ولم يجد امامه الا زجاجة خمر وهالك من العطش عارف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا يشرب له يعني ها جرعة صغيرة يبل ريقه ويستبقي حياته بس مش يشرب يعني يعني وفرصة لا يشرب يعني بقدر ما يستبقي حياته هيموت من الجوع خلاص هيجيله اغماء والدنيا لفت بيه وبس ووجد امامه ميتة يبيح له الفقه ان ياكل من لحم الميتة مضطرا ولكن اكل يستبقي به الحياة فقط مش يشبع زي بالظبط حكم الفراخ البيضة من الكلام اللي يوجع هو اللي هي بتاكل علف فيه ميتة وفيه دم وفيه حبوب منع الحمل هرمونات بتوع النجارة اتقوا الله فينا اتقوا الله في الولاية نسبة الفشل الكلوي زادت في مصر منذ أن دخلت الفراخ والبيضاء إلى مصر لأن الهرمونات اللي موجودة في العلف بتعمل فشل كلو- كلوي وتعمل أنواع السرطان في الجسم وهم لا يتقوا الله فينا وتخيل ان اللي بيقتل النفس متعمدا فكانما قتل الناس جميعا فما بالك بمن يقتل شعبا باكمله ماذا يقول لله يوم القيامه فالفراخ دي الفقه ما سابهاش ساعة ظهرت جديدة في بداية السبعينات قلت لاخواننا ما اعرفش يا ترى القرار دي موجودة ولا لا وكان كلام غريب عن الناس الفراخ البيضة دي اسمها الجلالة وكان لسه يعني ما الصحوة كده ما حصلتش في الناس طب في شيخ بيخرف الجلالة يا عم الجلالة ده باب في الفقه اللي هي الفرخة او المعزة او البقرة والجاموسة او الناقة اللي بتاكل من قمام الارض سواء قاذورات ما نعرفش بتاكل ايه بالظبط الفقهاء بيقولوا صار لحمها نجسا الا ان تحبس الفرخه ثلاث ايام والشاة سبعة ايام والبقرة وما في حجمها شهرا تأكل من طعام البيت ولا تقوم من الارض اي انواع من الاكل ما عرفش مصدره خلي بالك شهرا او اسبوع للشاة وما يساوي حجمها او ثلاث ايام للفرخه يصير لحمها طاهرا فتصير حلالا العلم بتاع البيولوجي وعلم الاحياء بيؤكد هذه الحقائق وصدق رسول الله طب نعمل ايه الحل بقى لكن انت هتقفلها في وشنا ما اديناش الحل الحل القادر على شراء البديل سواء فراخ بلدي او لحوم عادية ها بعيد عن الفراخ البيضة تصوير الفراخ البيضة اللي اكله من العلب ده حرام عليه صعب ماديا انا لم اجيب على اي سؤال في الموضوع ده وانا خارج ولا اي سؤال شفوي عشان برضه ايه ما تمام مش هنعمل ثوره في الدق انا بتكلم عن الحلال والحرام الحلال والحرام الغير قادر وهم جل شعبنا ربنا يفك الكرب للجميع ويسد دين الجميع ويجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين ياكلها اكل المضطر وانت فاهم يعني ايه في المضطر يعني ياكلها عشان بيبقى بياكل فراخ مش ياكلها لغايه ما يذبها خلاص الحل واضح في حل اخر الفراخ اللي بتجيب منه ممكن تستثناها اذا كان عندك المقدره برضه تقول له ممكن الفرختين دول اللي هاخدهم تحجزهم ثلاث ايام عندك لاساس ما فيش مكان او اذا كان عندك عندك انت مكان ها وتاكلها ذره عاديه ثلاث ايام بعيد عن العلف اللي بتاكله فتصير الفرخة طاهرة ولحمها طاهرا لا غبار عليه وده حل ثالث أهو. وكفاية غير كده في الفراخ بقى تكملة الحليب فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه آه. حمى الله محارمه يعني إيه؟ يعني كل ملك له حمى أنت الملك بتاع البيت بتاعك ليك حمى حد يدخل عندك إلا بإذن ولو فجأة ليك حد عندك جوه الأوضة تضربه يبقى تعدى الحدود لما يكون واحد له حيثية تلاقي في حرق على الباب وعلى الفيلا وعلى القصر و... ها خلي بالك ما تتعداش وتدخل الا يعني بعد خطوات فنفس القضية ولله المثل الاعلى الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه يبقى اللي يتعدى ويخش على محارم الله يبقى ايه؟ يبقى دخل وتعدى حدود الله عز وجل ويبقى كده ما ينفعش فقط وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب ده لو نقي ما فيهوش غش ولا تدليس ولا خداع ولا كلام فاضي من اللي بيسمعه ولا إشاعات مغرضة ولا خوض في أعراض الناس ولا خوض في بيوت الناس وأسرار الناس ولا خوض في بيوت العلماء واسرار الناس والتعدي على حدود الناس اذا كان القلب سليم وصافي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هينزل السكينه والنور فيه. القلب مش سليم ولا صافي هذا قلب ليس محطا لنظر الله عز وجل وانما هو محط في هذه اللحظه لان يسكنه الشيطان وان يسكنه ابليس والعياذ بالله رب العالمين هذه لمحة سريعة في مسألة الحلال والحرام التي ربما أن نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولقاؤنا يوم الجمعة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات اللي بيجوا بيعملوا عالمات وعالمات جمع عالمة في المسجد يقعدوا يدوا دروس لا تتحدث في مسجدنا هذا واحده الا بتصريحين تصريح تجيبه من الاوقاف وتصريح مني شخصيا غير كده يمنع اي واحده تتكلم في المسجد ليه؟ لان المصيبه اللي بتحصل بيفتوا كلام غلط يطلع الناس للاسف بيروحوا في مناطق بعيده وفي محافظات يقول لك سمعنا في مسجد بتاع الشيخ عمر بيقول كذا وكذا وكلام بقى مش ممكن يعني جاهل يقوله مش عالم يعني فما تحملوش فوق الطاقه اتقوا الله فينا وليه الاخوات هم اللي عليهم الدور ده يمنعوا اي حد يتكلم واحنا ان شاء الله يعني لنا يعني وقفه مع هذا الامر ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته